تسعينات اف ام طرب ومغنى
حياتنا ألبوم صور أحلام قديمة وماضي فات لسه العيون فاكراه وصورة جنب صورة عملت حكاية وكل حكاية بتسيب ذكرى يلا بينا نجمع الصور ونكون في كل مرة بكولاج نحكي عنه ونعيش معاه أحلى الذكريات من زمن عدى وفات معايا أنا دنيا صبح على تسعينات اف ام
بيكولاج مع دنيا صبح كل يوم تلات الساعة ستة وربع بالليل على تسعينات اف ام
أعزائي مستمعين ومستمعات تسعينات اف ام مساكم سعيد معاكم دنيا صبحي وأولى حلقات برنامجنا بيكولاج ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير لشكلي قبل ما اتغير لأيام فيها راحة بال عشان كنا ساعتها عيال فاكرينها؟ أكيد فاكرينها دي مقدمة أغنية لمحمد فؤاد والحقيقة أي حد بيسمع الأغنية دي بتاخده لذكريات حلوة كتير عاشها وهو صغير آه، اللي عاش فترة التمانينات أو التسعينات زي حالاتي عارف إن الجيل ده في بينهم حاجات مشتركة تلاقيهم دايما كده يحنوا لأيام طفولتهم وحياتهم اللي عاشوها في الفترة دي جيل التمانينات والتسعينات لا هو شباب ولا نقدر نقول عليهم عواجيز إنما اللي نقدر نقوله إن هم همزة وصل بين فريقين فريق الشباب اللي في التلاتينات وما فوقها وبرضه فريق الشباب عشان محدش يزعل اللي في الخمسينات جيل أربعين اللي سنه 40 بس في البطاقة وبس الجيل ده الذكريات اللي مالية قلبه مخلياه شباب على طول تلاقيه دايما قاعد يفتكر أيام زمان وهو عارف إنها بقت ذكريات ومش هتتكرر تاني وده لأنه عاش طفولة جميلة استمتع فيها بأحلى برامج في التلفزيون عاش رمضان والأعياد بطعم مختلف مصيافه كان غير المدارس وريحة المطر في الشتاء كانوا عنده لهم طعم تاني خالص الجيل ده بيحب زمان وبيحن للماضي انتوا عارفين ليه؟ ليه احنا بنحب زمان وبنحن للماضي؟ عشان احنا الجيل اللي كان بيصحى كل يوم الساعة سبعة على صوت أم كلثوم وهي بتقول يا صباح الخير يا اللي معانا ولا أغنية محمد قنديل يا حلو صبح يا حلو طل احنا الجيل اللي المدرسة عندنا كان لها طعم مختلف كنا نكتب الدرس أربع أو خمس مرات ونحفظه وإحنا مبسوطين وفرحانين احنا الجيل اللي لا كان معاه موبايل ولا تابلت ولا حتى عنده انترنت يسهل عليه يوصل للمعلومه جيلنا اللي كان بيلعب استغمايه وينط الحبل وبيلعب بالبلي والنحله الخشب في الشارع بس برضه كنا بنبقى في منتهى السعاده جيلنا اللي كان بيستنى مسلسل الساعه 7 على القناه الاولى وكنا نتفرج على المسلسل وننام واحنا مبسوطين وراضيين احنا كان مصر- مصيفنا اسكندريه بورسعيد العجمي أو كباين عايدة في المنتزه رمضان عندنا كان بالنسبة لنا يعني الش- الشيخ الشعراوي والأذان بصوت محمد رفعت ولمة العيلة على الفطار والفوازير إحنا الجيل اللي حضرنا التليفون أبو قرص وسلك لغاية لما ظهر التليفون أبو زراير وده كان اختراع كان عليه زرار مكتوب عليه redial وطبعا ده ريح صوابعنا من لف القرص لما النمرة اللي بنطلبها تبقى مشغولة إحنا اللي حضرنا فرقة ال Four M والأصدقاء والأصدقاء والمصريين وسمعنا أغاني حميد إحنا اللي اشترينا لبسنا من Concrete و Naf Naf وبرضه لبسنا من Zara و Massimo Dutti لبسنا Amigo بينور وبرضه لبسنا Nike و New Balance إحنا اللي شربنا الحاجة الساقعة في أزايز بالرهن وبرضه شربناها كنز إحنا جيل كل العصور عشنا القديم واستمتعنا بيه وتأقلمنا مع كل جديد بس ما غيرناش جلدنا من الآخر كده إحنا جيل جامد وملوش زي جيلنا ده بتجمعه حالة بنعيش فيها كلنا كده استرجاع لمشاعر ولحظات سعيدة بتخلينا دايما نحس إن إحنا الأفضل والأفضل هنا مش معناها الأفضل في المطلق الأفضل في الحياة والأوقات الممتعة اللي عشناها الحالة دي بيسموها نوستالجيا وهي فكرة إننا نحن للماضي النوستالجيا دي تحسها كأنها جهاز ضمن أجهزة جسمك عندها القدرة إنها تحسسك بالسعادة وهي دي الحاجة الحلوة اللي فيها إنما بتبقى في خطر في أوقات كده لما بنقف عند اللحظات دي أو إننا نفضل لابسين النضارة الوردي ونشوف إن الماضي ده أفضل من الحاضر اللي إحنا عايشينه وببساطة أفضل طريقة عشان نتعامل مع الحنين للماضي هو إننا نفتكر ماضينا ونفرح بيه بس لازم في المقابل نخلق في حاضرنا ذكريات جديدة عشان نفتكرها وننبسط في المستقبل خلاصة الكلام الذكريات الجميلة والماضي في حاجات كتير مبهجة لكن الماضي بس عشان نفتكره ونفرح بيه مش عشان نعيش فيه طول العمر شايفين من مجرد كلمات أغنية لمحمد فؤاد رجعتوني لورا سنين وافتكرت حاجات كتيرة عشتها أنا وجيلي شفت صور فكرتني بحاجات حلوة كتير عشتها في حياتي والموضوع مني كبر تعالوا كده فكروا معايا عمرك قعدت لوحدك وسرحت افتكرت أيام زمان جرب كده قولي شفت إيه أكيد جه قدام عيونك صورة لحياتك زمان شكل بيتك قعدتك وسط عيلتك شكل الشوارع في رمضان وقت الأذان شكل الناس وهي بتجري تستخبى وقت المطر صور كتير هتيجي قدام عينيك الصور دي ممكن تكون ألوانها بهتت وانطفت ويمكن كمان اللي فيها خلاص ما بقوش معانا لكن تعالى كده نختار منها شوية صور ونحط صورة جنب صورة ونعمل حكاية حصلت لك فعلا وعشتها بكل تفاصيلها مرت قدام عيونك زي شريط السينما وده لأنها سايبة جواك أثر النهاردة وفي أولى حلقات برنامجنا بيكولاج هنفتح ألبوم الصور بس اللي في الذاكرة هنجمع في كل مرة مجموعة صور تفكرنا بمناسبة معينة شخص أثر في حياتنا أو موقف عشناه أو لما حلوة فرحنا فيها هتكون هي موضوع الحلقة يلا بينا ندخل خانة الذكريات ونرتب الصور ونحكي الحكاية بس بعد الفاصل
حبة صور ساكتين متعلقين حوالينا صور لأحلى سنين مع ناس غاليين علينا فيهم اللي سابنا وما بقاش معانا وفيهم شبابنا وأيام صبانا وراهم كتبنا تاريخ يملؤنا صور سايبة فينا حاجة معيشها حبة صور ساكتين متعلقين حوالينا صور لأحلى سنين مع ناس غاليين علينا فيهم اللي سابنا وما بقاش معانا وفيهم شبابنا وأيام صبانا وراهم كتبنا تاريخ يملؤنا صور سايبة فينا حاجة معيشانا صور لسفر لفرح لسهر لحبيب في حياتي فترة ظهر صور لسفر لفرح لسهر لحبيب حياتي فضلة ظهر والأحلى أيام الله يا سلام
ورجعنا تاني وبصراحة جايبة معايا فنجان القهوة يعني عشان أعيش اللحظة وكده ومع ريحة فنجان القهوة شميت ريحة الذكريات انتم عارفين إن الذكريات لها ريحة؟ كنت سامعة كده حد بيسأل أيوة طبعا الذكريات لها ريحة وريحتها هي أكتر حاجة بتحييها بعد الصور افتكروا معايا كده ريحة الكتب الجديدة وريحة الجلاد والعيش الفينو مش بتفكركم بالمدرسة؟ طيب ريحة اللبس الجديد مش بتفكركم بأيام العيد؟ وريحة الأرض بعد المطر اللي في كل حبة من حباته تسكن حكاية شايلها قلب كل واحد فينا مع كل حبة مطر حكايات وحكايات فيها الحلو وفيها الوحش وحكايتي مع المطر أنا فاكراها كويس كنت نايمة ولسه أحلامي يا دوب بتبتدي ترسم في عينيا شميت ريحة المطر قمت وجريت على الشباك ما شفتش حاجة أصل بخار المية كان مغطي الشباك كله سمعت خبط على الشباك الخبط عمال يزيد صوته بيعلى وكأنه بيقول لي افتحي أنا جيت فتحت شباكي بسرعة ولقيته الشتاء جاي وجايب لوحة جميلة مرسومة شجر بيتمايل ومطر بيعزف لحن جميل شايفين ريحة المطر رجعتني لحكاية قديمة وصور كتير ازاي كل صورة أحلى من التانية وكأنها مفتاح فتح صندوق ذكرياتي شفت شكل أوضتي وهي مكركبة عشان ماما هناك أهي بتطلع اللبس الشتوي من الدولاب ومن الشنط تحت السرير وده يا حبيبتي كان بياخد منها مجهود أنا عمري ما كنت بحس بيه إلا لما كبرت بس هي طبعا كانت بتطلع ده علينا وكان بالأمر وإحنا نازلين الصبح تقريبا بنلبس الدولاب كله ونرجع بعد الظهر شايلين كل اللي لابسينه على إيدينا وطبعا ده عشان الشتاء في مصر معروف حار نار ظهرا برد متلج صباحا وبمناسبة اللبس الشتوي كان بيبقى من أحلى المفاجآت إنك تمد إيدك في جيب الجاكيت وتلاقي فلوس اللي ف- من السنة اللي فاتت ساعتها كنت بتحس إنها سنة جميلة ومتيسرة إن شاء الله أما سريري بقى فده كانت علاقتي بيه بتزيد كل ما تقل درجة الحرارة كان بيبقى بينا كده ألفة وود لدرجة إن أنا كنت بختزل البيت كله في السرير ده كان بيبقى كنبة وسرير ومكتب وأحيانا سفرة لو حبيت وبذكر السرير لازم طبعا أفتكر البطانية ودي بقى كانت حكايتها حكايه البطانيه بالنسبه لي ما كانتش ف- وظيفتها انها تدفيني على السرير وبس ابدا ده انا كمان كنت بتمشى بيها في البيت يعني في البيت كده اما تشوف بطانيه معديه اوعى تخاف هو اكيد انا حد من اخواتي قايمين بس نجيب حاجه كده نشربها ولا ناكلها لزوم الدفء كان دايما عندي حيره مع البطانيه ومش هيفهمها الا اللي زي حالاتي فكرة أتغطى بالبطانية بالطول ولا بالعرض طبعا عشان انت لو قصير لازم تحس بمدى النعمة اللي انت فيها انك اترحمت من الحيرة دي وانك تقلب البطانية وهتعرف برضه ساعتها انك محظوظ ان رجلك هتكون متدفية طول الليل ده طبعا غير ان كان في لازم ترتيبات كده الواحد يقوم بيها قبل ما يدخل تحت البطانية وهي انك تطمن ان ريموت التلفزيون في ايدك وانك شربت ودخلت الحمام في نفس الوقت والا انتم عارفين البطانيه دي شغلانه طبعا في اتفاق ضمني كده بين اغلب المصريين وهو ان دفع الجسم بيبدا من رجلينا فسلاحنا في الحاله دي هيكون ايه اللكلوك واوعى تفتكر ان اللكلوك وظيفته كانت بالنسبه لي انها تدفي رجلي وبس ابدا الحقيقه الفايده الاساسيه للكلوك كانت هي حمايه صباع رجلي الصغير من انه يتخبط في رجل الكنبه او سن السرير لأن لو ده حصل وقتها كنت بتحول للاعيبة أكروبات وفي ثانية وأفضل أتشقلب من كتر الوجع فكرة بقى إنك تستحمى في الشتاء دي في حد ذاتها فكرة بتحتاج تفكير عميق وشجاعة في الغالب أنا عارفة إني مش قدها السخانات الكهرباء ما كانتش فوري بقى زي دلوقتي يعني تخيل كده إنك بعد ما كان في معاناة عندك إنك تاخد القرار وتدخل تستحمى فجأة المية تخلص وإنت تحت الدش أو إن مامتك مثلا تفتح حنفية المية السخنة اللي في المطبخ وإنت تحت الدش ساعتها العمارة وقتها هتعرف إنك كل كنت بتستحمى الشتاء زمان كانت خروجاته عزيزة وده طبعا بسبب برودة الجو وكمان بصراحة ما كانش فيه كم المولات والكافيهات وأماكن السهر الموجودة دلوقتي فالحقيقة الشتاء لما كان بيجي كان بيفرض حظر تجوال إجباري بس بالنسبة لنا احنا كان هو دفع العيلة ولمتنا حوالين بعض وماما اللي بتحضر لنا كل ما لذ وطاب أكل ومشروبات طبعا عشان تدفينا وأكيد كان سلاحها الأول زي أي أم ضد البرد هو شوربة العدس والمحشي طبعا ده غير المشروبات بقى السحلب والكاكاو وحمص الشام وكانت في السهرة تشوي لنا البطاطا أو أبو فروة ويفضل الفرن شغال يدفينا طول الليل ويدفي البيت كله الدنيا لو كانت تمطر كان أحيانا إن ما كانش في الغالب النور بيتقطع كانت جدتي تولع لنا الشمع لأن أيامها كان كشافات الكهرباء اللي بتتشحن دي مش منتشرة قوي المهم جدتي كانت بتضمنا ونتدفى فيها وتبدأ تحكي لنا حكاياتها الجميلة ومغامراتها وهي صغيرة وإزاي ماما طبعا كانت شقية وكمان كانت تحكي لنا شوية حكايات كده زي حكاية المعزة اللي كانت بتحمي ولادها ولا حكاية الراعي الكذاب ومع إنها كانت تقريبا بتكرر حكاياتها في كل مرة إلا إن عمري ما كنت بزهق منها بالعكس كنت بطلب أسمعها تاني وطبعا عمري ما انسى الوصايا الشتوي لماما وجدتي اشربي بق ميه ساقعه قبل ما تخرجي في البرد اوعي تلمسي عمود الكهرباء والدنيا بتمطر اقفلي الجاكيت عشان صدرك ما يبردش جدتي كان لها امثال كتير مرتبطه بالشتاء يعني حاجات كنت بفهم معناها وامثال تانية عرفت معناها بس بصراحه بعد ما كبرت هحكي لكم عنها بس بعد الفاصل فاصل ونرجع
برا الشبابيك غيوم برا الشبابيك مطر برا الشبابيك غيوم برا الشبابيك مطر مالك خايف كده خايف وحاسس بالخطر ده حزن ولا وتر ده قلب ولا حضر ده دمع ولا مطر ماني خايف خايف خايف وحاسس بالخطر ده حزن ولا وتر ده قلب ولا حضر ده دمع ولا مطر ماني خايف خايف خايف وحاسس بالخطر آخر مرة ما سبتك كتمت الشكوى ليه مش كان أحسن حسبتك وعرفت القصة دي آخر مرة ما سبتك كتمت الشكوى ليه مش كان أحسن حسبتك وعرفت القصة دي لكن ما حسبتكيش وقلت لك ما فيش كأنك يا حبيبتي أمرك ما يهمنيش آخر مرة ما سبتك كتمت الشكوى ليه مش كان أحسن حسبتك وعرفت القصة إيه آخر مرة ما سبتك كتمت الشكوى ليه مش كان احسن حسبتك وعرفت القصه دي لكن ما حسبتكيش وقلت لك مفيش كأنك يا حبيبتي أمرك ما يهمنيش أنا خايف من ده فيا من الشكوى المدارية ده أنا خايف من ده فيا من الشكوى المدارية بالذات في الليلة دي تحت البيم والمطر مالي خايف خايف خايف وحاسس بالخطر بره الشبابيك غيوم بره الشبابيك مطر بره الشبابيك غيوم بره الشبابيك مطر مالي خايف كده خايف حاسس بالخطر ده حزن ولا وتر ده قلب ولا حضر ده دمع ولا مطر مالي خايف خايف خايف وحاسس بالخطر ده حزن ولا وتر ده قلب ولا حضر ده دمع ولا مطر مالي خايف خايف
ورجعنا تاني ولسه الكلام على الشتاء كنت بحكي لكم عن جدتي وأمثالها الأمثال دي كانت كل ما يجي الشتاء أفتكرها وأترحم عليها كانت مثلا لما تشوف ماما لابسة هدوم كتير كده ومتكتكة من البرد كانت تقول لها برد طوبة يخلي الصدية كركوبة وده طبعا كان بالنسبة لي مثل مفهوم إن في في مثل بصراحة أنا معرفتوش أو عرفته بس قريب آه، كانت رحمة الله عليها تقول في سعد السعود تدب المية في العود ويتدفى كل مبرود وطبعا بالبحث والتنقيب وربنا يخللنا الإنترنت أنا عرفت إنه مثل سوري وما تسألونيش هي عرفته منين وإزاي لأني أنا نفسي اتفاجئت بيه حكايته إيه بقى؟ إخواتنا السوريين قسموا الشتاء لفترتين فترة أربعينية مدتها 40 يوم ودي بتبتدي من 21 ديسمبر ل 30 يناير وفترة خمسينية مدتها 50 يوم من 31 يناير ل 21 مارس الفترة الخمسينية دي قسموها لأربع فترات كل فترة 12 يوم وسموها باسم سعد ولما جمعوه سموه سعود أول فترة كانت سعد دبح والتانية سعد بلع وبعدين سعد السعود وآخر حاجة سعد الخبايا سعد دبح ده بقى كان كناية عن إن البرد شديد قوي وكان بيوقف حال الدنيا والناس أشغالها بتقف كانوا بيغنوا له ويقولوا سعد دبح كلبه ما نبح وفلاحه ما فلح وراعيه ما سرح يخلصوا ال 12 يوم ويجي ال 12 يوم بتوع سعد بلع وده معناه إن الأرض بتبلع المية والأنهار بتفيض والآبار بتتملي ويجي سعد السعود بتاع مثل جدتي ودي الفترة بقى اللي فيها الجو بتنكسر برطه ويبقى يميل للدفا تبدأ وقتها أعواد الزرع تتملي بالعصارة سعد الخبايا وده آخر حاجة ودي الفترة اللي الشجر فيها بيبدأ يخضر والربيع يقرب ودرجة الحرارة تبدأ في الارتفاع ساعتها بتخرج كل الحشرات من جحورها عشان كده سموه سعد الخبايا بس كده وده تفسير مثل جدتي في مناسبات كتيرة مرتبطة بالشتاء زي الكريسماس احتفالات راس السنة طبعا التلفزيون بصراحة ما كانش بيأثر معانا كان دايما يعرض لنا حفلات وبرامج ويجيب فيها الفنانين وطبعا كلنا فاكرين فيلم هوم الون ده الراعي الرسمي لشهر ديسمبر واحتفالات راس السنة وطبعا هو لسه مكمل معانا لغاية دلوقتي كنا بنبقى متجمعين بابا وماما واخواتي وطبعا معانا التسالي اللي مش ممكن هنقضي الليلة من غيرها ويا سلام بقى لو تورتاية ولا دستة جاتوه تبقى حاجة عظمة خالص تبدأ قناة تانية وأحلى سهرة أفلام وحفلات ونفضل سهرانين لغاية ما الساعة تدق 12 ونهني بعض بالسنة الجديدة أيام جميلة كان كلها دفى كانت البساطة أجمل ما فيها كانت الفرحة موجودة من غير تكليف أيام كان فيها الضحك والهزار لهم طعم في الشتاء كانت تيجي أجازة نص السنة وأجازة نص السنة بالنسبة لي كانت حاجة من الاتنين إن المدرسة عاملة رحل رحلة للأقصر وأسوان وزي كل سنة بيكون عليها وصلة من الزن وعمر بابا وماما وافقوا أطلع الرحلة يا إما طبعا اللي كلنا عشناه الواجبات الكتيرة اللي لغاية دلوقتي أنا مش عارفة كانوا بيدوها لنا ليه اكتبوا دروس القراءة خمس مرات وسمعوا جدول الضرب عشر مرات وحلوا جميع تدريبات الكتاب المدرسي يلا ربنا يسامحهم كانت أيام الشتاء فصل ليه شعور مختلف عن باقي الفصول في ناس آه، بتحس فيه بنوع من الكآبة ويمكن ده لأنه بيأيد حركتنا شوية طبعا يعني بسبب برودة الجو إلا إن في فنانين غيروا الفكرة دي عن الشتاء خلوه بقى فصل الحب والرومانسية وخدوه لحتة تانية خالص بقى مفيش أروع من إنك تاخد فنجان قهوة وإنت بتسمع فيروز لها أغاني كتير كلها حب ودافع عن الشتاء زي رجعت الشتوية أو لما تسمع علي الحجار لما الشتاء يدق البيبان ومن الأغاني اللي اتشهرت في التسعينات كانت أغنية عصفور في ليلة مطر لحنان ماضي ويجي كمان عمرو دياب وبطريقة خفيفة غنالنا عن الشتاء آيس كريم في ديسمبر الشتاء معروف إنه فصل كله خير مطر بيسقي الزرع وناس بتصوم وتقوم الليل وتتصدق بالأكل والبطاطين ومع إن مش كل الناس اتفقت عليه إلا إنه فصل ليه حضور وسطوة لياليه بتبقى هادية بس بتعمل دوشة في قلوبنا مع الغيوم والمطر تلاقي نفسك قاعد حزين حيران بتسمع صوت المطر من ورا شباكك بس جرب كده تقرب من شباكك اما المطر يخبط عليه راقب جمال المطر صدقني هتترسم على وشك ابتسامة وهتنسى بيها همومك ولو للحظات هتحس بحنين لكل شيء طفولتك سنين عدت من عمرك قلوب سابتك ومشيت وأحاسيس يمكن أنت نفسك تكون نسيتها برضه هتفتكرها هتلاقي ساعتها كل نقطة سودة في قلبك تتمحي مع كل حبة مطر سيبك بقى من شوية البهدلة اللي بنشوفهم وقت المطر يعني غرق شوارع ولا زحمة وقت المطر اوعى تخلي الحاجات دي تغير فكرتك عن الشتاء الشتاء حالة عشق package على بعضها عيش الحالة واسمع فيروز وامشي تحت المطر وكل آيس كريم وغني لما الشتاء يدق البيبان كنت معاكم دنيا صبح ولحلقات برنامجنا بيكولاج على موعد كل يوم تلات من كل أسبوع الساعة ستة وربع على تسعينات FM سلام
لما الشتا يدق البيبان لما تناديني الذكريات لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات لما الشتا يدق البيبان لما تناديني الذكريات لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام قلقاني جاي فوق شفايفي بسمتي كل الدروب التايهة تنده خطوتي كل الليالي اللي في قمرها قلبي بات مش جاي الومك على اللي فات ولا جاي اصحي الذكريات لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدق البلاد كنا طفولة حب لسه في أوله بنضم بإيدينا الحنين وبنوصله كنا طفولة حب لسه في أوله بنضم بايدينا الحنين وبنوصله خريف ندانا والشجر ده بلاد بلدانا كنت وكنت انا بلدان خريف ندانا والشجر ده